أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أعزائي المستمعين والمشاركين في الحوار في البالتوك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق يشرفنا في البرنامج اليوم جناب القومس زكريا بطرس أهلا بك يا أتسابوني يا مرحبا اهلا وسهلا
آه، برنامجنا كما عودتكم دائما هو برنامج حوار حقيقي حوار بناء يلتزم بالأدلة والبراهين ويلتزم بالحوار المبني على الشواهد حاورونا وداولونا في الحوار لكي نعرف من وما و- ولأين تسير وجهتنا مع الله قبل أن نبدأ البرنامج سيرفعنا قدس أبونا بالصلاة تفضل قدس أبونا شكرا بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا اله السلام يا مصدر كل سلام في الوجود وفي العالم فيك نجد سلامنا فيك نجد راحتنا فيك نجد اماننا وطمانينتنا كم نشكرك يا سيد من اجل الحب الذي نبع منه سلامك واسالك ان تغدق على القلوب كلها من سلامك وان تغمر الكل بالطمانينه والراحه والامان لنعيش كلنا في سلام سلام معك سلام داخلي سلام ايضا مع اخوتنا في البشريه وبارك جلستنا بكل بركه روحيه لاجل الدم الغالي الكريم وطلبات قديسيك اسمعنا لما نديك بالشكر قائلين يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبز الكفاف اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجاربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين
آمين.
امين آمين شكرا يا أتسابون أحبائي المشاهدين آه، في النهاردة معانا آه، واحد من العابرين آه، على التليفون وهيشارك معانا اختباره وعمل الرب في حياته اختبار رائع واختبار قوي تهتز له المشاعر والقلوب آه، أخ- معانا على التليفون آه، الشيخ حسن ودلوقتي هنروح ونسمع اختباره وعمل الرب في حياته اتفضل يا شيخ حسن
آه، انا آه، ايوه اتولدت في- ايوه اتفضل
آه، حاضر بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين امين آه، انا اتولدت في اسره آه، مسلمه اصوليه جدا آه، كنت بروح الكتاب واحفظ القران لدرجه انني تميت حفظه في سن 15 سنه ما كنتش بحب المسيحيين خالص لان كنت متعمق كثير جدا في الدين نعم.
فلقيت عندي نصوص بتقول لي ان المسيحيين دول كفره نعم.
ويجب قتالهم لان دمهم ومالهم حلال في حديث بيقول لي لا تسلموا على اهل الكتاب ولا تردوا عليهم السلام وان قابلوكم في طريق فاضطروهم الى عبيقه نعم وفي نص قرآني بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فأولئك هم الخاسرون احسنت يا فضيله الشيخ أيوة احسنت يا فضيله الشيخ
اتفضل آه، أنا كنت بمشي من منطلق هذه النصوص أنا بحب ربنا أنا عايز أطيع ربنا نعم فكنت كل ما بعمل عمل آه، إيذاء فيه للمسيحيين كنت بحس بفخر وبحس بعلو في النفس واقتراب كبير جدا من الله نعم فده كان بيدفعني إلى ان انا آه، اخد كل ما يملكه هؤلاء الناس الكفره المسيحيين وكنت بجد آه، نشوة عند الناس وانا بعمل اي حاجه ضدهم انا كنت بهاجم محلات الذهب بتاعتهم واخد الحاجات اللي فيها وابيعها واصرفها على المجموعه اللي كانت معايا وفضلت الكراهيه تكبر معايا لحد في سنه من السنوات كانت في كنيسه في البلد بتاعتنا عايزين يبنوا لها برج فقعدت اروح يوم الجمعه واحفز الناس على انهم يقفوا ضد هذا العمل الناس ما رضيوش يعملوا حاجه خاف لكن انا غيرت على ديني وغيرت غيره للرب زي ما بيقول ايليا لكن انا اخذت المجموعه اللي كانت معايا ورحنا حرقنا الكنيسه دي وكنا شعارين ساعتها بان احنا عملنا عمل عظيم لربنا بقينا نرمي نفوسنا في وسط الكنيسه عشان نحرق ونقول قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا بعديها اتمسكت واتعاملت معامله في الاسم بتاع شرطه معامله رائعه جدا وكانوا بيشعروني بان انا بطل من الابطال ويقدموا لي احسن انواع الاكل كانوا يجيبوها لي داخل الحبس معقول ولما خرجت طبعا لقيت الناس بيشيلوني على كتابهم وبيهتفوا ويلفوا بيا على بيوت النصارى وبرضه لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله وانا فرحان ولوح بايديا شمال ويمين طبعا ولفيتني بطل.
على واخضر فاداني دافع ان انا فعلا بعمل اعمال بطوليه طب ليه ما استمرش؟ فده- ده كبر معايا وانا بكبر في السن بقت الكراهيه تكبر شيء وتزيد معايا كتير جدا بعد كده دخلت الجامعه بعد ما دخلت الجامعه قابلت جماعه من بتوع التكفير والهجره فسمعوا عني وعن اللي انا عملته فعرضوا عليا ان انا انضم للجماعه دي ناقشتهم في الفكر بتاعهم لقيت هو نفس الفكر اللي عندي فقلت لهم انا ما عنديش مانع ابايعكم واخش معاكم الجماعه حددوا لي ميعاد ورحت قابلت القائد بتاعهم اللي هو كان شكري احمد مصطفى بايعته أوه.
وبقيت عضو من الجماعه عملني امير على تنظيم آه، ال- الجناح الموجود في محافظه القليوبيه فكنت انا الامير عن المنطقه دي كنت بقابله مره كل شهر واقول له الاخبار واسمع منه التعليمات المطلوبه ايوه في سنه 77 حصل اختطاف الشيخ الذهبي وانا كنت واحد من المجموعه ديت وقتلناه ودخلت السجن قعدت سنتين بعد السجن خرجت من السجن إيه، هربت من البلد لان كنت مطلوب آه، عالم سفري كنت ممنوع من السفر آه.
فعملت باسبور مضروب وهربت منه بيه الى خارج البلاد وقعدت من من 78 لحد 90 بره البلد ما اعرفش حاجه عن البلاد رجعت سنه 1990 قريت في جريده آه، اهرام خبر كان بيقول ان القوا القبض على مجموعه من المبشرين ان هي بتحاول تنصير المسلمين فعودتنا الغيره مره ثانيه على الدين ازاي نسكت قدام هذا التيار التبشيري والدوله ما بتعملش حاجه واحنا ما بنعملش حاجه فقعدنا نقيس الامور من وجهه النظر ال- ال- العسكريه ان صعب ان نعمل حاجه زي ما عملت قبل كده لان الامن اتغير والظروف اتغيرت والبلد اتغيرت لكن فكرنا ان احنا نعمل عمل تاني فقالوا احنا نعمل بحث افضل شيء نعمل بحث نقول فيه ان الكتاب المقدس ده مش كلام ربنا ومحمد دناري موجود في التوقع الانجيل وقالوا ان احنا نختار انت حسن يعمل البحث ده قلت لهم انا بكره المسيحيين وما بحبهمش ازاي تخلوني اقرا الكتب بتاعتهم او اخد الكتاب بتاعه وادخله البيت وهو محرف ومزور وكله فسق وفجور وكلام فاضي مهم.
قالوا الرب اختارك تعمل هذا البحث حاولت بشتى الطرق على ان انا اعتذر عن هذا العمل ما رضيوش قالوا لا ده ربنا مختارك انت لانك انت خدت كورس كبير جدا في التدريبات لان انا لما كنت في الكليه مهم.
آه، قعدوني من الكليه وقالوا لي تتفرغ للدعوه مهم.
آه، في آه، اسلمه المسيحيين آه.
وكنت بسافر الاردن وسوريا وبلاد كتير جدا وبجيب فعلا بعض الناس من المسيحيين بجيبهم للاسلام إيه، فكانوا مركزين عليا لان انا الاكثر واحد مناسب لهذا العمل فقلت ماشي لما ما قدرتش ارفض الامير قال لي ده امر ولازم تنفذه فلما يقول لي امر خلاص ما فيش من حقي ان انا اعترض مهم.
لأن الحديث بيقول لي ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره فلم ده أمر ولا أمر من الأمير من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني مهم.
أنا لازم أطيع الأمير فأطعت الأمير وقال لي لازم نشتري كتاب مقدس ورحنا عشان نشتري كتاب مقدس طبعا كانت شكلنا غريب جدا لابسين الجلاليب بيض وسياره أكيد وسلامين طبعاً.
من تحت وعمم ودقون فكان صعب نخش مكتبه نشتري منها كتاب مقدس فجبنا واحد من الشارع وقلنا له من فضلك تعالى اشيل لنا الكتاب اللي جوه دوت اللي كان معروض في الاذاعه البترينه بتاعت المكتبه فاشتغلنا الكتاب وبعدين اداهولي قلت له انا مش همسكه إيه، قال لي لا انت لازم تمسكه ازاي ده انت هتروح من البيت وهتقعد تقرا فيه لازم تجرب نفسك وتعود نفسك قلت له من فضلك ما اقدرش امسكه فاداني الكتاب وجيت اروح من البيت شفت فوق الرف بتاع المترو ونسيته على اساس ان انا مش عايز ادخله البيت مش عايز اخده معايا فعملوا لي إيه، ف- فخدت الكتاب نسيته بعد كده آه، لقيت واحد جاي ورايا بيجري بيقول لي خد يا بيه انت نسيت الكتاب دوت قلت له انا في نفسي انا اللي سايب وانا ما نسيتوش ولا حاجه حاولت ادخل ادخل البيت بطريقه ثانيه برضه ان انا ارميه فكان الزبال يجيبه لي يقول لي خد المصحف بتاعك ويقعد يبص فيه شمال ويمين يقول لي انت نسيت المصحف دوت وانا انا ترك الكتاب فقعدت يجي اسبوعين ثلاث اسابيع اجي اقرا في الكتاب مش قادر مش قادر يعني ما عنديش رغبه نهائيه جدا ان انا ابص في الكتاب المقدس لان حاسس ان كله شياطين وكله خرافات وكله خزعبلات نعم.
ازاي اقرا في كتاب زي ده ده انا مش هيجي لي نوم فعلا ما كانش بيجي لي نوم نعم.
كنت في اضطراب شديد جدا يا رب لحد بعد شهر تقريبا كده بدات ايه إيه، آه، افتح الكتاب واشوف ايه اللي موجود فيه فبدات بصفر التكوين لان انا ما اناش عارف انا بعمل ايه آه.
اجي اقرا في صفر التكوين لقيت في شويه اسامي كده إيه، ده اتخلق امتى وده اسمه ايه وده فما عجبنيش آه.
رحت رميه تاني لحد ما جاء الامير بيقول لي عملت إيه؟ مش قادر اقرا في الكتاب قال لي لا لازم تحاول لان ده بحث هيهز الدنيا وهيرفعك ماديا ومعنويا لان ما حدش عمل العمل اللي احنا هنعمله ده خالص انت لازم تعمل العمل ده غصب عنك اغصب على نفسك شويه قلت له ماشي فرحت جبت الكتاب اقراه قلت يا رب طب انا دلوقتي ح- حسيت ان الكتاب المقدس ده ليس كلام الله وانه كتاب محرف طب بناء على ايه حاسبك هل عندي اصل؟ قال لي لا لازم يكون في اصل لازم يكون في اخطاء وفي في في تناقضات وفي غلطات قعدت ادور في الكتاب المقدس على الاخطاء لقيت حاجات بسيطه جدا جدا جدا لا تقارن بما هو موجود في القران قعدت في الموضوع ده حوالي ست شهور اقرا في العهد القديم لوحده في التوراه على اساس ان ندور على اي نصوص تكون متناقضه تفسد صحه هذا الكتاب ما قدرتش رحت ناقل على الجزء الثاني قلت طب خلاص انا هسيبني من الجزء ده الاولاني وانقل الجزء الثاني يمكن ربنا يساعدني واعمل ايه حاجه تنفع نعم.
اللي هو ادله نبوه محمد في التوراه والانجيل فانا كنت متوقع زي ما هو مكتوب واذ قال عيسى ابن مريم يا لبني اسرائيل اني رسول الله اليكم ومبشرا بنبي ياتي من بعد اسمه احمد وكنت متوقع ان هلاقي النبي اسمه احمد موجود في التوراه والانجيل او محمد زي ما مكتوب في القران محمد رسول الله النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل فقعدت ادور على هذا اسم محمد او اسم احمد او حتى النبي قعدت فتره يمكن ثمان شهور مش قادر الاقي لا محمد ولا احمد ولا اي صفه لهذا النبي في التوراه والانجيل فجه زارني الامير وقال لي عملت ايه؟ قلت له حصل كذا وكذا وكذا وكذا وانا لا انا لاقي ده ولا لاقي ده قول لي اعمل ايه لان انا بقيت في حيره شديده جدا لقيته جايب لي كتاب كتاب اسمه اظهار الحق للشيخ رحمه الله الهندي قال لي خد الكتاب ده الكتاب ده هيساعدك وهتبدا تقدر تبدا البحث منه مسكت الكتاب فعلا لقيته فيه آه، هجوم شديد جدا على الكتاب المقدس فرحت قوي قوي قوي ورحت ناطط من الفرح قلت لا اله الا الله محمد رسول الله جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا الحمد لله اشكرك يا رب رحت داخل في الجزء الاولاني بتاع اظهار الحق لقيته بادئ ب 26 نص من العهد القديم والعهد الجديد يقول انها نبوه عن محمد في التوراه والانجيل كان من ضمن هذه النصوص نص انا فاكره كويس جدا اللي هو آه، تكون 49 عدد 10 اللي هو بيقول لا يزول قبيل من يهوذا ولا مشترع من بين رجليه حتى ياتي شيلون الذي يكون له خضوع شعوب فقالوا ان شيلون هو محمد انا طبعا لما كنت باجي اعمل البحث كنت بحط آه، آه، اعتبارات ل- ل- لواحد هيقرا يرد على الكلام اللي انا بقوله آه، من هذه الاعتبارات ان لا وحتى لما يتواجدوا في نص فالفعل اللي بعد لا لازم يستمر حتى يثبت الفعل الذي بعد حتى بمعنى لما يزول القضيب من يهوذا والمشترع من بين رجليه لازم يتواجد شيلون فلقيت ان في آه، التاريخ الاسلامي في ابن الاخير بالذات بيقول ان هذا الملك والمشترع الضال زال من بني اسرائيل في عهد بارور قيصر في العام الثالث للميلاد. مين اللي كان اقرب؟ لقيت ان محمد بعيد جدا بينه وبين الموضوع ده 623 سنه فما ينفعش يبقى المسيح هو الاقرب يبقى ده ممكن لو يقصد اي حد تاني انه يقصد المسيح.
نعم.
مريت على كل النصوص بنفس الطريقه ما برافو لقيتش ولا نص بينطبق على محمد.
برافو فانقلب حالي وانقلب كياني ومبقتش اعرف انام ومبقتش مضطرب مضطرب جدا في تفكيري وفي كلامي مع الناس إيه، بطلوا يزوروني حتى ال- الامير بطل يزورني فقلت فقلت انا دلوقتي محير نفسي ليه؟ قلت له يا رب انا بقالي 30 سنه بعبدك وعاديت اهلي وقتلت وحرقت وسرقت وعملت وكذا وكذا وكذا علشانك وفي الاخر يطلع انا ما فيش حاجه يعني الكتاب المقدس ده ما هوش محرف زي ما بيقولوا لنا ومحمد ده مش نبي في التوراه والانجيل زي ما بيقولوا لنا امال انا كنت بعبد مين الفتره اللي فاتت دي كلها انت ما انتش عادل يا رب عشان تسيبني امشي في الضلال مثلا اذا كنت ضال نعم.
طب ليه ما بتبينليش نفسك؟ ليه ما ظهرتليش ذاتك؟ ليه ما عرفتنيش ان انت هنا؟
نعم.
انا بحبك وانت عارف ان انا بحبك نعم.
مستعد امشي الى ابعد العالم بس قول لي انت فين وانا امشي معاك بس نعم.
ما تسيبنيش في حيره كده يا رب نعم.
انا بعمل ايه دلوقتي؟ فقلت طب ايه المشكله؟ دلوقتي الكتاب المقدس مش محرف. طب ما هو مش ممكن يكون القران صح والكتاب المقدس صح ما ينفعش لان ده ضد ده بالظبط وده شيء وده شيء ثاني.
صح ارجع ادرس القران يعني واشوف ايه إيه، نظرة أخرى أشوف إيه اللي موجود جواه زي الدراسة اللي عملتها للكتاب المقدس أدرس القرآن بنفس الطريقة فرجعت أدرس القرآن وأفتش في تفاسير قديمة جدا كانت موجودة عندي ما كنتش ببص فيها إلا مرورا على بعض الآيات لكن بدأت أدرس القرآن قعدت حوالي ست شهور عملت في النهاية بحث اسمه القرآن ليس كلام الله وفي نفس الطريقة عملت محمد في التوراة والإنجيل آه.
انتهيت من البحثين دولت وقلت انا دلوقتي مختلف مع النصارى في النصارى بيقولوا ان المسيح هو الله طب ليه ما ادورش على شخص المسيح في الاسلام واشوف الكتاب المسلمين والمؤرخين المسلمين قالوا ايه عن المسيح آه.
فرحت عامل بحث اسمه حتميه لاهوت المسيح آه.
وقلت في نهايه البحث ان المسيح كان يجب ان يكون هو الله حتى وان قالت النصارى انه ليس اله وانهيت ال- ال- ال- ال- البحثات دي عندي كده بقيت عايز اعمل حاجه يعني طب طب انا لو عايز ابقى مسيحي ابقى اعيش ازاي؟ اصلي ازاي؟ اصوم ازاي؟ ادك ازاي؟ احج ازاي؟ فبقيت اتردد على الكنايس ما كانوش بيرضوا يقابلوني كانوا يخايفوا خايفين مني طبعا لكن انا كنت بعمل حاجه قلت يا رب انا محتار دلوقتي قاعد اعبدك في اي اتجاه، اتجاه المسيحي ولا الاتجاه الاسلامي. فبقيت اقوم اتوضا الصبح في الفجر واغسل ايديا ورجليا وكل حاجه وبعدين اقف كده واقول ابانا الذي في السماوات صدق الله العظيم، ابانا الذي في السماوات صدق الله العظيم. خمس مرات في اليوم والليله. واقول له يا رب انا صليت لك صلاه المسلمين وصلاه المسيحيين. اختار الصلاه اللي تعجبك بس وريني جاتك انت فين. حتى في يوم من الايام انا مضطجع في الاوضه بتاعتي صاحي مش نايم لقيت الباب بتاعي بيتفتح وحد فتش عليا بجنبه عمود نور بيقول لي قوم المسيح عوده رحت منفوض وخرجت جري عشان انادي على اخواتي وامي وبابا تعالوا شوفوا سيدنا عيسى عندنا فدخلوا ما لقوش حد فانا زعلت جدا قلت خفت بس هيقولوا عليا ايه فعلا قالوا عليا ان انا اتجننت من كتر القرايه والكتابه اللي انا بعملها واقروا جميعا انهم يوديني مستشفى للامراض النفسيه ودوني للمستشفى الدكتور قال لهم ده ده حالته صعبه ولازم ياخد جلسات كهرباء وقرر انه يديني ست جلسات كهرباء خدت الست جلسات قلت يمكن انا اتجننت ما هو ما يحصلش الواحد عاقل فاخدت الجلسات الكهرباء وتوقعت ان انا هيبقى بيني وبين الكتاب المقدس عداوه بقى لان انا خفت من الجنان لقيت انا بقرب منه اكثر نعم.
اكثر واكثر ما بعرفش انام الا لما اقراه ونزلت ماشي واكلم حد اكلم نفسي حد يقابلني المسيحيين خايفين مني كل الناس خايفه مني محدش عايز يتكلم معايا فبقيت امشي وقفت في الشارع واقول يا رب انا واثق انك مش هتتخلى عني الناس تتخلى عني لكن انت مش هتتخلى عني بقى عندي اقناع شبه يقيني بال- بالفكر المسيحي لكن نسيت تغيير روحي فكنت دايما كل ما اخرج من مكان اخد الاوراق معايا اللي هو القران ليس كلام الله ومحمد ليس نبي في التوراه والانجيل وحتميه لاهوت المسيح فكنت بشيلهم معايا في شنطه بلاستيك والكتاب المقدس معايا وكل حاجتي في شنطه بلاستيك عشان خايف حد في البيت يقراها في يوم اتصلت بمهندس كان بيشتغل معانا في الشركه وقلت له انا عايز اقابلك لان انا محتاج لك ضروري جدا هو خاف برضه لكن اداني ميعاد بعد شهر فبعد شهر جه قال لي قبل الشهر ما يخلص اديني تليفون عشان ناكد الميعاد نعم فجاء قبل الشهر ما يخلص سرقت واسترقت رجعت لقيت الشيطان بيقول لي شوف ربنا شال من قدامك كل الحاجات الوحشه آه.
ارجع واسلم تاني آه.
واستغفر الله واشهد الشهادتين فرحت استحميت بقى عشان اكتسب من النجاسه وشهادت الشهادتين لا اله الا الله محمد رسول الله آه.
جيت عشان اصلي حسيت اني نسيت القران كله ما عرفتش اصلي وقعدت ابكي ليل وقت طويل جدا جدا نمت في اليوم ده نوم عميق شديد جدا وبعد وانا نايم لقيت- شفت رؤيه حد بيصحيني آه.
ويهزني من كتفي ويقول لي قوم بقول له انت مين؟ قال لي انت بتشك فيا؟ قلت له انت مين عشان اشك فيك؟ قال لي انا اللي انت بتدور عليه اقرا في الكتاب مبارك قلت له اسم الكتاب الله ضاع، قال كتابي ما يضيعش كتاب على الدولاب فرحت منفوض من النوم وببص لجنبي لقيت الكتاب اللي ضاع موجود خدت نشكر الكتاب الرب.
وشدت- ابكي بكاء شديد جدا جدا وطلعت جري على مامتي صحيتها من النوم وقعدت ابوس في رجليها وايديها واقول لها انا بحبك قالت لي من امتى بتحبني؟ قلت لها من دلوقتي بس بحبك لان عرفت الاله الحقيقي قالت لي والاله الحقيقي ده كان غايب عنك فين؟ قلت لها يا ماما انا لسه عارفه قالت لي مين هو؟ قلت لها هو المسيح قالت لي ما تقولش كده تاني ده اخواتك بيقولوا عليك اتجننت قلت لها انا مش هقول بس انت مصدقاني قالت لي اللي يغيرك بالصوره دي اصدقه نشكر الاله القوي ربنا.
اللي يعمل معاك نشكر هذا رب- العمل نشكر رب.
انا اصدقه قلت لها بس انا عايز منك مش عايز منك اكتر من كده نشكر ما جاليش ربنا نوم طول اليوم بقيت امشي في الشارع كل اللي قابلني اسلم عليه آه.
حتى المسيح كنت اجري وراه عشان هو كان خايف مني يعني انا بجري وراه هو بيجي من قدام خايف مني ان انا كنت عايز امسكه احضنه وابوسه واقول له سامحني انا بحبك اشكر الله نشكر الرب نشكر نشكر الرب الرب من أجلك من يا أستاذ اجلك حسن.
ومن اجل عمل العمل الالهي معك امين آمين.
الحقيقة يا جماعة أنا عايز أقول لكم كمالة لل- للقصة أن أنا شاهد عيان لهذه الموقعة بتاعة حرق الكنيسة وأياميها آه، قدت آه، مظاهرة سلمية إلى الكنيسة المحروقة المدمرة وعملنا صلاة في الكنيسة هذه وخدوني في آه، لجنة تقصي الحقائق في مجلس الشعب و وبعد كده اعتقلت وسجنت من أجل هذا الأمر وانت اللي حرقت الكنيسه الله يسامحك وانا مسامحك وكنا بنصلي من اجل الذين حرقوا الكنيسه والرب بيستجيب شيء عظيم جدا الكلام اللي احنا سمعناه يا احبائي وزي ما احنا شايفين ان الكتاب المقدس يقود الناس الى معرفه المسيح نعم ابحث عن الكتاب المقدس لتجده وموجود على النت وان حبيت احنا نبعت لك بالتاكيد راح يوصل لك آه، هذا الكتاب وبنشوف ان الله احيانا بيتراءى للي قلوبهم قاسيه لكي ما يكذبهم كما تراءى لشاول الترسوسي نعم واكبر شيء معبر عن التحول هو حياه الحب للاخرين نعم.
الف مبروك ومبروك عليك الخلاص يا شيخ حسن وربنا يستخدمك لمجد اسمه ويزيدك من النعمه وفي لقاءات اخرى نحب نستمتع بمزيد من اختباراتك والرب معك امين الرب يبارك وتسيبونا آه، شكرا اخي الحبيب على الاختبار الرائع واذا كان حبك للمسيح جنون فاديني الميكروب دوت انا كمان آه، السلام اللي انت بتنعم بيه دلوقتي آه، قدس ابونا هيكلمنا عنه اللي هو من من حلقات اللي هي بتتكلم عن الخلاص وبتتكلم عن آه، ثمار النعمه آه، من ثمار النعمه هتكون السلام بالتاكيد شكرا جزيلا سلام لكم ايها الاحباء من جديد واحاديثنا عن ثمار نعمه الله الغنيه الفائقه ومن هذه الثمار هو السلام الداخلي سلام مع النفس سلام مع الله سلام مع الاخرين آه، ندي كده لمحة عن كل نوع من هذا السلام آه، السلام مع الله في رمية إصحاح 5 عدد 11 يقول إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله سلام مع الله المشكلة اللي بتقض مضاجع البشر إزاي يتصالح مع ربنا نعم لأن الإنسان خطاء بيخطئ نعم والخطأ بيبقى ضد ربنا نعم.
اذا الامر ما هوش سليم ولا هوش سالك مع ربنا فيه عوائق نعم طب ازاي يبقى بيني وبين سلام بين الله سلام وهو اصلا في مشاكل انا بعملها نعم.
نعم هذا السلام مبني على الغفران والغفران مبني على الحب فلان المسيح يحبك مستعد ان يغفر لك ويصير بينك وبينه سلام عشان كده يقول عهدي معه للحياه والسلام انا ذا اعطيه ميثاقي ميثاق السلام ولذلك آه، في رسالة أفسس يقول لأنه المسيح هو سلامنا سلام اللي عمل السلام بيني وبين الله المصالحة وقال لنا كده قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام السلام مع الله من خلال المصالحة اللي تمت بالمسيح يسوع لأن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم هل بينك وبين الله سلام هل تريد أن يكون بينك وبين الله سلام تعال تعال اعترف بخطيتك وأثامك لأنه بيحبك فهيغفر لك وعندئذ تصير في سلام زي ما قلنا قبل كده أن المحاكم ساعة ما تعترف بيدينوك ويحكموا عليك أقوى الأدلة هو الاعتراف عند ربنا مختلف الاعتراف دليل الندامة نعم.
ودليل التوبة وبالحب يغفر لك ويعطيك سلامه الكامل عندئذ يصير لك سلام مع النفس الإنسان دايما تعبان تعبان متضايق مش في سلام الآن مضطرب ومرض العصر هو الاكتئاب لأن مشاكل كتير ومتاعب كتير والإنسان من داخل مش حاسس بالسلام نعم.
لكن الإنسان لما يأتي إلى الله ويتصالح مع الله ويحل سلام الله في قلبه يمتلئ قلبه سلام قلبي دوما يفيض سلام قلبي دوما يفيض سلام ولو هاجت جيوش الظلام نعم.
يسوع لي امين مصدر سلامي امين سلام مع النفس حقيقي الإنسان الشرير مش هيلاقي السلام لا سلام قال الرب للأشرار هكذا يقول الكتاب أما في المسيح فيقول كده يرفع الرب وجهك ويمنحك سلاما سلام داخلي لأنه هكذا قال الرب هانذا أدير عليها سلاما كنهر وقال سلامي أعطيكم سلامي أنا أترك لكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب نعم.
فلما الإنسان يبقى في بينه وبين ربنا سلام ويبقى في الداخل عايش في سلام وأمان وطمأنينة بالتأكيد بيبقى بينه وبين الناس سلام نعم حس بالسلام مع الناس وعشان كده الكتاب يوصينا ويقول اتبعوا السلام مع الجميع مع الجميع مش فئة معينة من الناس نعم.
لا السلام مع الكل نعم.
وطوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعم.
يدعون نعم.
وعشان كده يقول ايه أي بيت دخلتموه فقولوا أولا سلام لهذا البيت نعم
الحب توأم مع السلام محبة فسلام نعم.
آه الإنسان اللي عايز يعيش مع ربنا بيعيش في سلام كامل سلام بينه وبين ربنا وسلام في داخل نفسه طمأنينة وأمراضه العصبية والنفسية والاكتئاب بيبتدي تروح كل المظاهر لأنه بيتمتع بوجود ربنا في قلبه وحياته في سلام وسلام مع الكل مفيش عداوة مفيش خصام محتاج انت للسلام ده اطلبه النهارده النهارده وانت قاعد الله مستعد يعطيك قول له تعالى يا رئيس السلام حل في داخلي يا واهب السلام اوهبني سلامك وتتمتع بهذا السلام المثلث مع الله ومع النفس ومع الناس نعم.
طيب في المقارنة بقى أحبائي لأن بنقول إن إحنا عايزين نشوف في الإسلام برضو فيه هذا النوع من السلام ولا يا ترى إيه الموضوع بحثت عن كلمة السلام في آه، موقع الأزهر وموقع الوراق على الإنترنت وخلافه إن أنا أدور على كلمة السلام في الإسلام آه، لقيت سلام بس مش من السلام ال- اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي السلام في القرآن يأتي بمعاني نشوفها في سورة النساء آية 94 يقول ايه ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ألقى إليكم السلام بيفسرها ابن كثير ويقول اللي يقول لكم السلام عليكم لا تقولوا عليه ان هو مش مؤمن يا السلام هنا بمعنى التحية السلام عليكم ده معنى والمعنى الثاني في سورة مريم 33 لما يقول كده والسلام المسيح والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وفسرها برضو ابن كثير وقال له السلامة سلامة يعني مصان نعم آه، ثم أيضا في آية 47 من سورة طاهر طه يقول لك والسلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع الهدى وابن كثير بيفسرها ويقول معناها النجاح يعني اللي يتبع الهدى ينجو من ايدين وسيف آه، محمد نعم فالسلام عليه يعني ينجو ينجو بنفسه طب وفي الاحاديث معناها ايه في يقول لك ايه في سنن البيهقي حديث 18200 كتاب السير يقول لك آه عن ابن عباس قال وان جنحوا للسلم فاجنح لها اه السلم هو زي انت ما بتقول اهو مش احنا بنتكلم عن السلام طب ما هو ان جنحوا للسلم فاجنح لها يبقى اذا الاسلام دين سلام زي ما بيقولوا في كل حته وكل مكان دين سلام هل صحيح؟ تعال نشوف المفسرين قالوا ايه آه، او الحديث اه لما بيقول لك ايه هذه نسخت بآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر نعم توبة 29 وأضاف أيضا ابن كثير قائلا قال الله عز وجل فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق طب في ميثاق اهوت ففي سلام أيوه استنى عليا يقول لك ثم نسخها وأنزل الله براءة براءة سورة التوبة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إلى قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ويفسر ابن كثير براءة من الله أي هذه براءة أي أن الله يتبرأ من عهود وياكم يعني مش سلام مع الله لا ده بيتبرأ من عهد السلام ومن الميثاق ثم أننا إذا أردنا أن نبحث في السلام في الإسلام فلا بد أن نتكلم عن الحروب في الإسلام هل الحروب هي سلام في موقع الازهر مفاهيم اسلاميه تحت ماده الجيش الجيش يقول لك ايه جيش وجند وعسكر كلمات مترادفه ولم تكن في الجزيره العربيه ولم تكن الجزيره العربيه تعرف الجيوش قديما مم.
اللهم الا في اليمن غالبا وقد ظهرت نواة الجيش زمن رسول الله هو رسول سلام ولا رسول جيش ظهرت النواة في الجزيرة العربية في زمن رسول الله ومر الجيش الإسلامي آنئذ بأربعة أدوار مختلفة تدرجت من الضعف إلى القوة ومن الدفاع إلى الهجوم نعم لأن دايما يقولوا لنا إيه الإسلام من السلام فهو دين سلام ولكم دينكم ولي دين و- والحاجات دي كلها طب ايه رأيكم في الجيش الإسلامي ومروره في أربع مراحل وكانوا يقولوا لنا برضو ايه ده الجيش والحرب للدفاع بس نعم يعني اللي هاجمكم اقتلوه اللي ما هاجمكمش ويعيش مسالم خلاص تعال نشوف ايه الادوار ودي في الازهر دور الحشد اول دور ويبدا من البعثه النبويه حتى الهجره الى المدينه المنوره حشد بي- بيكون بيستعد يعني الدور الثاني دور الدفاع عن العقيده وبيقفوا لنا عند الحته دي ويقولوا الاسلام بس بيدافع عن العقيده دور الدفاع ده الدور الثاني دور الدفاع عن العقيده وتنظيم الجيش نعم.
يقول لك ويبدا من الاذن بالقتال في الايه اللي اذن فيها في القتال الى غزوه الخندق دي للدفاع عن العقيده لكن ما وقفش عند هذا الحد بل تقدم الى الدور الثالث وهو دور التعرض دور الهجوم ازاي يقول لك يبدا من غزوه الخندق الى حنين وفي هذا الدور شوف بقى الكلام في الازهر في موقع الازهر انا عارف ان بكره بعد الحلقه بكره هتتشال الحاجات دي كلها من موقع الازهر انا عارف زي ما شالوا آه، بتاع دائره المعارف الاسلاميه وزي ما رفعوا حاجات كتير من الاحاديث اللي على السيطات شالوها نعم
فانا عارف انه راح يتشال الموقع ده او الحته ديت من الموقع دور التعرض ويبدا من غزوه الخندق الى حنين وفي هذا الد- الدور انتشر الاسلام في الجزيره العربيه كلها الدور الرابع دور التكامل للجيش ويبدا من حنين الى وفاه النبي وفيه تكاملت قوه المسلمين في الجزيره العربيه ومدوا أبصارهم خارجها في غزوة تبوك سنة تسعة هجرية وكان يعتمد على أصحاء الأبدان الذين يستج- يستجيبون لنداء الجهاد إذا ما دعوا إليه سلاحهم السيف والرمح والقوس يا خسارة الدين يا خسارة الدين اللي بيتحول الى معارك وحروب معارك وحروب الكلام ده كتبه الدكتور استاذ الدكتور عبد الله جمال الدين في هذا الموقع على الازهر احبائي بعد هذا العرض عن مسيحيه السلام ودين اللا سلام دين الحرب دين القتال دين الارهاب ارهبوهم يرهبهم الله امرت ان اقاتل الناس جميعا بعدما رايت هذا وذاك عزيزي الفاضل وكونت هذه الفكره يا ترى تحب تعيش في سلام ولا تعيش في حروب شفت اخونا الشيخ حسن الشيخ حسن عاش في حرب وقتال وحرق كنايس وخصام ولكن هل تمتع بالسلام عندما تقابل مع المسيح دخل السلام الى قلبه عرف طريق الحب والسلام عايز تعيش في اي معسكر انا ما بيهمنيش الدين انا اوعى تفكر ان انا بدعو الى دين ابدا انا بدعو الى المسيح شخصيا تتعرف على المسيح يقول لك التفتوا اليه واخلصوا يهمنيش اسمك تبقى مسلم تبقى درزي تبقى مسيحي مش دي القضية أنا يهمني أن تتخذ المسيح لك نصيبا وتتمتع بالسلام الكامل مع شخصه آه، لا يوجد سلام أيها الأحباء بل هناك خصام وإرهاب آه، زي ما شفنا في آه، حلقة من حلقات قناة الحياة آه، قناة الجزيرة آه، كانت مع الدكتورة وفاء سلطان نعم كانت يوم 25 7 2005 25 وكان الموضوع الارهاب في الاسلام نعم فبيسالها المضيف ولا هل آه، الدي هل الارهاب له مصدر اسلامي؟ مصدره الاسلام؟ قالت له نعم نعم وابتدت توضح بالادله والبراهين ان الطفل من صغره لما يسمع اقتلوهم واقطعوا ايديهم وارجلهم من خلاف يطلع طفل ارهابي نعم من صغره هذا هو الإسلام على حقيقته يا ريت ما تغشش نفسك وواجه الحقيقة زي ما عمل الشيخ حسن آه وسمعت أنت الاختبار بنفسك وإزاي واجه الحقائق وتكشفت له الحقائق أصلي إلى الله أن يمتعك بسلامه قل له دلوقتي يا رب من فضلك يا رئيس السلام يا إله السلام ادخل قلبي بسلامك ومتعني بالسلام معك والسلام اللي أنا محروم منه طول عمري والسلام مع الآخرين آمين آمين امين امين شكرا يا استاذ بونا عفوا آه، ادمن اتفضل لو سمحتي خد الميكروفون عندنا 16 دقيقه آه، نحط فيها اكبر قدر ممكن اسئله ويا ريت بسلام نحط آه، الم... الم... الاسئله في الموضوع في صلب الموضوع شكرا اتفضل المايك حضرتك اتفضل آه، شكرا جزيلا يا احمد وبنعتذر عشان الوقت يا ريت آه، إخ- الاخوه اللي هيشاركوا النهارده آه، اللي نفسهم يسالوا ابونا اي اسئله يحطوها في آه، اقصر وقت ممكن آه، صوت صارخ في البريه اتفضل معاك المايك
اتفضل يا اخي شكرا اخت حنا آه، اسف سلام رب المجد يسوع المسيح مع الجميع آه، آه، عندي مرحبا.
سؤال آه، أت- ابونا آه، زكريا آه، اسمح لي ان اقبل ايدك الكريمه يا أخت مرحبا ابونا زكريا بك مرحبا بك نازل.
سلامي للاخ احمد اهلا بيك اهلا وسهلا
آه، السؤال بيقول أخت ابونا آه، المسلمين دائما بيقولوا لنا ان الاسلام م- مشتق من السلام أها.
لكن آه، لما بنقول آه، انه هناك مقوله امرت ان اقاتل الناس جميعا أيوة.
فيقولون لنا أن هذا كان في زمن الحرب فالسؤال هنا آه، أتابونا ليه أنت بتتهم الإسلام على أنه دين الحرب والقتال والإرهاب أيوة.
شكرا أتابونا وأرجو الجواب آه، آه، شكراً.
الواضح يعني شكراً والصريح.
جزيلاً.
شكرا شكرا عزيزي الفاضل والحقيقه احنا مسينا الموضوع ده في اثناء الحديث لكن آه، خليني ارد على اللي بيسال السؤال ده اقول له طب ايه رايك لو كان الاسلام دين السلام فليه بنلاقي 35213 موقع فيه الحرب كلمه الحرب والارهاب والقتال والدماء في القران والاحاديث انا عديتهم بنفسي عن طريق ال machines في ال search في البحث نعم مت... آه، 35213 كلمة في القرآن وفي الأحاديث دين في 35000 تعبير عن القتال والحرب والإرهاب وسفك الدماء وفي الآخر نقول إنه دين سلام شيء مفارقات غريبة واللي بيقولوا إنه ده كان زمن الحرب الإسلام في حرب دائمة يشن الحروب على الجميع لما يكون مستضعف يلجأ إلى هذه الكلمات المكية ولما يستقوى يكشر عن أنياب القتل وال... والحرب والاغتيالات آه، ما- اتفضل سؤال تاني غيره اتفضل يا ادمن السؤال اللي بعديه آه، يا ريت في في عجاله لو سمحتي
آه، حاضر وشكرا يا احمد آه، اتفضل سلطان معاك المايك واسف عشان الدور آه، حصل مشكله في الدور اتفضل سلطان معاك المايك
اتفضل آه، يا ادمن لو مش قادر ياخد الميكروفون يا ريت حضرتك ت- تاخدي ال- تاخدي السؤال وتقوليه انت اتفضلي حضرتك
آه، سلطان اتفضل المايك طب عنده مشكلة في المايك بعتذر آه، هو آه، بعت لي سؤال وبيقول آه، ليه احنا بنتهم الاسلام بال آه، بانه مش دين سلام مع ان عندهم في سورة البقرة آه، آية 190 بيقول قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين آه، اتفضل يا بونا معاك المايك اتفضل يا سيدي.
حلو خالص آه، نفس الحجة اللي بنسمعها باستمرار لكن الأمر محتاج إلى مواجهة صريحة زي ما عمل الشيخ حسن واجه نفسه بصراحة عشان خاطر يشوف الأوضاع حقيقي في سورة البقرة قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وفي سوره البقره برضه 4 194 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وسوره الانفال وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتفسير الطبري بقى بيقول ايه ما هو اللي بيتكلم بيتكلم على مزاجه ويقتبس على مزاجه لكن ارجع للفقهاء تفسير الطبري يقول قال ابن عباس نزل هذا قبل ان يقوى الاسلام فامر من اوذي من المسلمين ان ي... من المسلمين ان يجازي بمثل ما اوذي به وبعدين يكمل بقى الطبري يقول ثم نسخ ذلك بقوله قاتلوا المشركين كافة سورة التوبة آية 36 الإنسان لازم يواجه نفسه بصراحة ما يغطيش يعني اتفضل سؤال ثاني آه، السؤال اللي بعديه أدمن لو سمحتي اتفضلي حضرتك
آه، شكرا جزيلا اتفضلي مارينا معاكي المايك
آه، شكرا آه، سلام يا أستاذ بولا من قبل الآية دي الحقيقة السؤال آه، احنا بنلاقي في العهد القديم الله بيؤمر بالقتل في ايه رأي قدسك شكرا
في العهد القديم يقولون ان الله يأمر بالقتل ده كتير قوي بنسمعها وبرضه في البرنامج بتاع قناة الحياة اتقالت آه، لوفاء آه، سلطان دكتورة وفاء سلطان الجزيرة.
نعم الجزيرة أنا قلت إيه؟
قناة الحياة حياة الحياة واخدة دماغي قوي لأنها تعطي حياة في أمين قناة الجزيرة نعم.
آه، وأرجو أن أنا يعني أفسر الموضوع ده تفسير كويس لأنها حجة يستشهدون بها دائما آه، في أقاويلهم وأحاديثهم عن الحرب والسلام والحرب في الإسلام اللي بيستشهدوا بآيات العهد القديم أقول لهم هو العهد القديم ده يشمل الإنجيل ولا العهد القديم ده كتاب اليهود طيب احنا مسيحيين وبنؤمن بالعهد الجديد انا هرد برضه على حكايه كتاب العهد القديم بس انا مم.
ب- بحط آه، الموقع احنا مسيحيين وبنؤمن بالانجيل والعهد الجديد اتحدى اتحدى على الملأ حد يجيب لي آية واحدة من العهد الجديد الكتاب المقدس إنجيل المسيح يحض فيه على الحرب تحدي دي واحدة طيب العهد القديم ليه بقى كان فيه آيات عن الحرب وياخدوها على إنها برضه نعم.
يعني زي آه، آه، الإسلام ما هو ده دين وده دين المشكلة اللي مش قادرين يفهموها هو ان العهد القديم كان عهد الناموس يعني الشريعه يعني عهد العقوبات قانون العقوبات اما العهد الجديد لما جه المسيح فكمل قانون العقوبات بالنعمه التي تعالج الامور من جذورها
نعم.
يعني الطفل لما يبقى صغير بنقول له ما تعملش ده اوعى تشيل الكوبايه دي عشان تتكسر وتتعور بس هو شايف الدنيا الناس كلها بتشيل كوبايه طب هو ماله قال لا طب ما يشيلش ليه زي ابوه مش قادر يفهم فنقول له ما تشيلش ولو مسكتها هضربك فالواد يتجاهل كل ده ويقول انا زي ابويا وزي اخويا الكبير طب ما امسكها يضرب قانون عقوبات لانه الطفل مش قادر يتسع مخه ان الطفل الصغير امكانياته مش زي الكبير نعم.
لكن هو شايف نفسه انه كبير نعم.
بعد ما بيكبر بقى وبيبقى راجل وشنبه في وسطه وفي وشه ما اقدرش اقول له اوعى تمسك الكوبايه دي احسن اضربك ما تنفعش ده كبر ونضج اشرح له الاسباب المسببات وهو يعقل ويفهم ويختار هكذا في العهد القديم كانت طفولية البشرية قانون العقوبة لأنهم ما يقدروش يفهموا ما هو أكثر من ذلك لما أتى المسيح وأعطى النعمة فأعطى الفهم وأعطى المعرفة وأعطى النضوج والإدراك فمجرد أن هو يعالج الأمور من أساسها ويفهم الأسباب ولا يحتاج الأمر إلى قانون عقوبات الإسلام أتى بعد المسيح يعني بعد النعمة وهي دي قضية الإسلام يعني يمكن لو جه محمد قبل الإسلام قبل المسيحية يعني إيه كانت ما تمشي ما هو لما راحت خديجة تخبر آه، ورقة بن نوفل تقول له اللي حصل لمحمد فلا هذا ناموس موسى الله إيه اللي رجعنا لناموس موسى ده احنا بنمشي لقدام ولا بنرجع لورا نعم ها؟ فالقضية والمشكلة هي ان محمد جاء بعد عصر النعمة فمشكلة عارفين زي ايه محمد جاي يأسس دين غير المسيحية زي بالظبط رئيس جمهورية يجي يقول انا هعمل اصلاح كامل وشامل في البلد انا عهدي عهد جديد طب بتعمل ايه قال كل اللي في البلد يدرسوا من حضانة انا عامل منهج ممتاز للدراسة من حضانة يقول بس ده احنا عندنا اساتذة جامعة واخدين دكتوراهات واللي اكتر من دكتوراه كذا دكتوراه ولا ما فهمش دي كلها تعاليم قديمه محرفه انا عايزكم تبتدوا في الحضانه من اول وجديد ويتجاهل كل هذه المستويات نعم.
ويبتدي من الحضانه يعلمهم شرشرناط كال الباط ايه يا عمو يا عمو ما تمشيش احنا بنطلع لقدام ما بنرجعش لورا لو كان هناك جديد افضل من المسيحيه ايتوني به في الاسلام نعم أما الإسلام فقد تجاهل المسيحية وعهد النعمة ورجع إلى حضانة الناموس ودي القضية والمشكلة بتاعت محمد إذا لا تستشهدوا بآيات القديم وخصوصا عايز أقول لك حاجة هل الحروب في العهد القديم كانت لنشر الدعوة اليهودية ما عندهمش المبدأ ده هل كانت الحروب في العهد القديم للاستعمار والاستيلاء على البلدان وعلى الدول ابدا اليهود يهود طول عمرهم ما طلعوش لبلاد تاني مش كده آه، بعكس الاسلام لنشر الدين الاسلامي لاستعمار البلدان كلها فاختلاف ما تستشهدوش يا جماعه احنا هنرجع تاني نقول آه، مصعد نور وعمود النور عارفينها قلناها لكم الشيخ محمد لطيف الله يرحمه آه، لو هو في مباراه يقول لك آه، مسعد نور كان لعيب يقول هو مسعد نور آه، اخو عمود النور آه، لا ده تشابه اسماء هو عشان ديت كان فيها حرب وديت بقى فيها قتال وحرب وغزو ونشر يبقى اسمها عمود النور لا دي مش نور ابدا فاش نور آه، العهد القديم للذي يستشهد به هو لا يفهم كنه هذا الكلام وكل هذه الحيثيات فمسكين مسكين شكرا جزيلا لهذا آه، السؤال شكرا وتسابونا مم.
آه، يا ريت لو سمحتوا عندنا ثلاث دقائق آه، او اربع دقائق آه، ادونا سؤال او اتنين فيه عجاله ويا ريت في صلب الموضوع اتفضل يا ادم
آه، شكرا جزيلا يا احمد آه، يا رب نقدر ناخد على الاقل سؤالين لان ناس كتير رفع ايدها يا ريت الباقيين يفضلوا رافعين ايديهم آه، آه، ممكن آه، نكمل الاسئله بعدين عظيم آه، احلاهم اتفضلي معاكي المايك يا ريت الاسئله بسرعه
سلام المسيح لكم جميعا أهلاً وسهلاً.
ابونا بيقولوا لنا ان الحروب الصليبيه بيعملوها والحروب المسيحيه عموما بيعملوها الم- البروتستانت والكاثوليك مش بس الحروب الاسلاميه فايه راي سيادتك اه صح شكرا صحيح شكرا جزيلا ده برضو من الع- الحجج آه، الواهيه اللي بيدع- بيدعوها يقول لك الحروب الصليبيه نعم ما كانت حروب اهي ما مسيحيه اهي نعم والحرب بين في ايرلندا بين الكاثوليك وبين البروتستانت وحروب بين ده وده اه اه ماشي كانت حروب والتاريخ بيشهد بيها طب خلاص بقى ما هي مسيحيه اهي لا يا حلو هات لي اصولها كده من الكتاب المقدس مهم.
هات لي آية باسم الصليب من العهد الجديد تقول حارب من أجل الصليب دي حروب سياسية وثانيا أوعى تنسى أن الحروب الصليبية كانت رد فعل وليست فعل نعم دارس التاريخ ادرس وشوف ما تضيق ما ما تموهش على نفسك ادرس التاريخ نعم.
تجد ان المسلمين قتلوا الحجاج الاتين من اوروبا لزياره القدس نعم.
وحرقوا كنائس وحرقوا بيوت اعداد ضخمه انا مش عايز الخمكم لان الوقت خلاص ما فيش فقاموا عليهم عشان خاطر يأدبوهم فكانت الحروب الصليبية لكن بالرغم من ده كله برضه لم يستندوا على آية واحدة وزي ما قالت الدكتورة وفاء سلطان في ذاك البرنامج قالت أما الإرهاب فيستمد آياته من القرآن لكن الحروب المسيحية لا تستمد آه، آياتها من الكتاب وخص- و- وبرضه بيقولوا لنا على أمريكا وبريطانيا في العراق وفي أفغانستان لا أحد يستمد آية واحدة يكتم- يأتك- يتكد عليها ويتكئ عليها ويستند عليها من الكتاب المقدس والإنجيل أنها توحي بالحرب كلها حروب سياسية لأجل الديمقراطية التي لا يتمتع بها الشرق فدي مواضيع سياسية ملناش دخل بيها ليست أ- ذات أصل ديني نعم.
شكرا جزيلا يا أحبائي وأنا أعتقد أن الوقت دلوقتي انتهى آه، طبعاً، اتفضل حضرتك.
طبعاً. آه، شكرا يا أتسابونا آه، آسف جدا لجميع الموجودين وعندهم أسئلة آه، ابعت السؤال بتاعك على الموقع بتاعنا آه، حوار الحق دوت كوم وهيوصلك الإجابة آه، بنعمة المسيح آه، إذا أردت كتاب مقدس أو أردت ف- ت- تبحث في موضوع معين راسلنا وهنديك الإجابة وهنديك كل المعلومات اللي بتحتاجها آه، أحب أقول لكم آه، يا إخوة اللي بيقول إن القرآن والقتال في القرآن كان في زمن الحرب والزمن القديم هل انت دلوقتي لما بتقول كده بتدعي ان القرآن لا يصلح لكل العصور مهم. حلو أوي.
هذا هذا تعطيل حلو أوي.
والتعطيل لا يجوز مم.
واللي بيقول الحروب الصليبية وما شا... ما شأنك والحروب الصليبية أنا إلى الأمس لم أكن أعرف هذه الحقيقة المخزية أنها كانت رد فعل إحنا ما بنقولش إنها صح لأن كتابنا بيقول لنا آه، ال- إننا ما ما نحاربش ولا نقول ونقول إذا لطمك أحد أحدهم على خدك الأيمن أدر له الآخر إحنا ما بنردش الضربة لكن دول برضه مسيحيين بالاسم و شهامتهم هي اللي اللي عملت لهم كده بس ما سياسة.
هياش آية كتابية هي موضوع سياسي فيا ريت ما نحطش راسنا في الرملة ونبقى زي النعامة خلينا نفكر في المستقبل وخلينا نفكر في الخلاص وخلينا نفكر في السلام هل القرآن أو الإسلام فيه سلام؟ أنا معك أنه به استسلام ولكن لا س- ليس به سلام أبدا أرجوك ابحث عن السلام آمين.
من عند رب السلام ملك السلام لأنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يعطيك السلام شكرا أبونا زكريا على الموضوع الشيق أشكركم جميعا للحضور والاستماع وإلى لقاء في حركة أخرى إلى اللقاء أمين